عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني الصدق شعاري في كل أموري لا يرضى أبدا بالزور ضمي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني حفظي قرآني عزي إيماني حفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعدما حذرنا الله تبارك وتعالى أن نتخذ أعداءنا وأعداءه أولياء ضرب لنا المثل بإبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقصة إبراهيم عليه السلام تستحق أن نقف عندها طويلا لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتأسى به وكرر هذه هذا المعنى مرتين في سياق واحد فبعدما ذكر هذه الآية قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ولأن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره فلا تتم الأسوة بإبراهيم عليه السلام إلا إذا علمت مراحل جهاده وأن ما ذكر في سورة الممتحنة كان آخر جهاد إبراهيم عليه السلام وهو جهاد المفاصلة وجهاد العداوة المعلنة في حين أنه كان قبل ذلك تلطف غاية التلطف بأبيه وقومه فاعلم أيها المسترشد الطالب للتأسي بإبراهيم الخليل عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام حقق أنواع الجهاد جميعا فالجهاد على مراتب أربعة جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين فهو قد حقق الأنواع الثلاثة الأولى إذ لم يكن آنذاك نفاق إنما نجم النفاق وظهر عندما اشتد عود الإسلام وصارت له دولة واضطر هؤلاء الكافرون أن يمالئوا المسلمين على ما يعتقدون حتى يحقنوا دماءهم ويحتفظوا بأموالهم حينئذ نجم النفاق وكان هذا الظهور في المدينة أما في مكة فلم يكن ثمة إلا كفر ونفاق إلا كفر وإيمان فإبراهيم عليه السلام حقق الأنواع الثلاث ولذلك صار ربانيا ولا يكون الرجل ربانيا إلا إذا تعلم وعمل ودعا إلى ما يعتقده وصبر على أذى المخالفين فإذا حقق هذه الأربعة دعي في ملكوت السماوات عظيمة وهذا هو العالم الرباني بإجماع السلف هو الذي يعلم ثم يعمل ثم يدعو إلى ما يعتقد ثم يصبر على أذى المخالفين وسوف أستعرض قصة إبراهيم عليه السلام ومناظراته من ثلاثة مواضع من القرآن وأضم ما تفرق من القرآن إليها وكلها كانت مناظرات ظفر فيها إبراهيم عليه السلام وأعلى أنواع الجهاد هو جهاد الحجة وهو أصعب أنواع الجهاد أيضا وهذا الجهاد الذي بدأ به كل الرسل قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ أمره وجاهدهم به جهادا كبيرا أي وجاهدهم بالقرآن لأن من رحمة الله تعالى أن كلمة العذاب لا تحق على الكافرين إلا بعد بلوغ الحجة والحجة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى ترتيب وحكمة وهدوء الإنسان العصبي يضيع نصف عقله في عصبيته ولذلك من استخدم الحكمة تسلل كلامه إلى قلب الخصم بهدوء وكان أنجع في التأثير في قلبه في مواضع ثلاثة موضع في سورة الأنعام وموضع في سورة الشعراء وموضع في سورة مريم وموضع في سورة البقرة فأنا أجعل المحور الرئيس هو ما ذكر في سورة الأنعام وأضم إليه ما ذكر في هذه السور قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين فأول دعوة إبراهيم عليه السلام كانت لأبيه لأبيه آدم ومن عجب أن يقول بعض الناس اتباعا لأسانيد لا تصح أن آزر لم يكن أبا إبراهيم قالوا إنما هي كلمة تأسف وإذ قال إبراهيم لأبيه أف أتتخذ أصناما آلهة وقال آخرون بل هذا اسم صنم وهو الصنم الذي كان إبرا- أبو إبراهيم يعبده وقال آخرون هو عمه وإنما ساقهم إلى هذا أنهم استكثروا أن يكون أبو إبراهيم كافرا وأي عار يلحق إبراهيم عليه السلام إذا كان أبوه كافرا قد كان ابن نوح كافرا وهو ممن سبق إبراهيم عليه السلام وكانت امرأته كافرة وكانت امرأة لوط وهو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام كانت كافرة ولا يعير المرء بكفر أقاربه الأدنين فضلا عن الأبعدين كل هذه أسانيد لا تصح والذي يسقط هذه الأقاويل كلها هو الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الانبياء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال يلقى ابراهيم اباه ازر يوم القيامه وعلى وجه ازر غبره وقتره فهذا نص لا يحتمل التاويل وهو نص في موضع النزاع ولكن درج اهل التفسير على ان يذكروا كل ما يلقونه من كتب الاولين وليس التحقيق كذلك ابن عباس مثلا نقل عنه التفسير باكثر من سبعه اسانيد لم يصح من هذه الاسانيد الا ثلاثه او اربعه وبقيه الاسانيد اما ساقطه جدا واما ضعيفه ضعفا مؤثرا واغلب التفسير الذي نقل عن ابن عباس بهذه الاسانيد الضائعه وكما قلت لكم اغلب المفسرين ينقلون ما يجدونه وقليل من المفسرين كانوا يحققون المقام الذي كان يحقق ما ينقل ابن جرير الطبري امام المفسرين والذي غرق واغترق من بحره كل من جاء بعده وجاء بعد ذلك ائمه من اخرهم تحقيقا ابن كثير رحمه الله ايضا وما بين هذين عشرات المفسرين الذين ينقلون كل شيء الزمخشري فخر الرازي ابو السعود والنسفي والخازن والبيضاوي ها هذه التفاسير مجمع الأقوال الضعيفة والأحاديث المكذوبة فإذا قرأت حرفا منها فكن على حذر لا سيما الزمخشري وكان أكثر الناس جهلا بالحديث وأبو السعود الذي يروي بعد كل سورة فضلا لهذه السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأحاديث التي أوردها بعد ختام كل سورة مكذوبة إلا بضعة أحاديث لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة هذا الحديث في صحيح البخاري كان كفيلا برفع الخلاف في هذه المسألة رأسا يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى آذر وعلى وجه آذر غبرة وقترة يقول يا إبراهيم يعني طلب من إبراهيم الشفاعة بعدما علم أنه من أهل النار قال قد نهيتك قال اليوم لا أخالفك فقال يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين انظر ما تحت قدميك فإذا هو بذيخ متلطخ في نتنه الذيخ اللي هو الضبع فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار وقد ورد هذا المعنى عن أبي سعيد رضي الله عنه فيما رواه ابن حبان والحاكم والبزار بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأخذن رجل بيد أبيه إلى الجنة فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على كل مشرك قال أبو سعيد وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه إبراهيم ولم يزدهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ذلك بدات المحاجه بين ابراهيم وابيه وكان شديد اللطف كثير الحنو على ابيه حق الوالد على ولده ان يحرص ولده على هداه إذا كان ضالا أو منحرفا ولا ويا ليت الأبناء يتعلمون من إبراهيم عليه السلام هذا الدرس أحيانا الأب الجاهل الذي لا يعرف أحكام الله قد يأمر ولده بمعصية فيكون الولد فظا غليظا وينتصب معلما لابيه ويظهر على تعليمه معنى الشموخ والالفه فيانف الوالد من قبول الحق من ولده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان منكم منفرين وقد قلت قبل ذلك ونحن نتكلم عن معنى الولاء والبراء أن سعد بن أبي وقاص كان أبر الناس بأمه فلما حملته على أن يكفر وامتنعت أن تطعم أو تشرب حتى تموت فيعير بها ويقال له يا قاتل أمه قال لها والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني فكلي أو دعي فعاتبه الله عز وجل على ذلك على هذه الكلمة القوية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أقول الكلام الجيد إبراهيم عليه السلام يقول يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وانظر إليه وهو يعرف بربه تبارك وتعالى رجل عالم محب وظهر هذا الحب في تعريف إلهه الذي يعبده لقومه الجهل الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين المحب اذا تكلم لا تخطئ الاذن نبره كلامه ابدا بدأ بالهداية قبل الطعام والشراب لحاجة المرء إلى معرفة ربه فإنه لا قوام لحياة المرء ولا قيمة لها ولا سعادة له إلا بمعرفة ربه ومعبوده الذي من أجله خلق قبل معرفته قبل حاجته إلى طعام الشراب النهارده هل جماهير المسلمين يقدمون غنيمة الهدى على الطعام والشراب؟ الواحد منهم يذهب إلى آخر بلاد الدنيا يمرغ كرامته في الأرض ولا يستنكف من دناءة ولا يستنكف من شيء يلصق مروءته في سبيل أن يأتي بحفنة دنانير أو دراهم أو دولارات يضيع في سبيل هذا صلاته وصيامه ويخدم الكافرين بتقديم الخمور وطهي الخنزير ويضرب بأوامر ربه ووساطه عرض الحائط وصار عبدا لديناره ودرهمه وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقف دعا عليه في آخر الأمر إذا دخلت إذا شاكته شوكة أن تظل الشوكة في قدمه وإذا شيك اللهم لا تخرج الشوكة من قدمه لأنه لا يستحق ذلك عبد للدرهم والدينار والقطيفة والخبيث الهدى أثمن ما يحرزه المرء في الدنيا لأن سعادته في الآخرة مبنية على هذا ولذلك أشقى الناس من لا يجد من يهديه يبحث عنه فلا يجده والصالحون في أيام الفتن في أواخر الزمان كما اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك متى اصبح الموت امنيه وكل الناس يكره الموت الذي يخاف على دينه يتمنى ان يموت وأن يختم له بخير هذا الذي مات مات قبل أن تزر الفتن برأسها إنما الحي لا تؤمن عليه الفتنة عشان كده عوف بن مالك قال شهدت جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مما حفظه من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد قال عوف فتمنيت ان اكون انا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسعب الناس قلبا من يبحث عمن يهديه فلا يجده واسعد الناس من وجد من يلوذ به ويدله على الله فابراهيم عليه السلام قام بما اوجبه الله عز وجل عليه من دعاء الادنين ادنى الناس واقرب الناس اليه ابوه استخدم لفظ يا ابتي الذي يرقق القلب ويستثير عاطفه الابوه وبدا حجاجه بحجج قويه لا ترد ولذلك المبطل اذا كان ذا شوكه لا يرد على الحجه الا بالقوه بالسيف بالسجن بالقتل لعجزه عن الرد يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- العابد اجل من المعبود والد ابراهيم كان له سمع وكان له بصر وهذا الصنم لا سمع له ولا بصر ما الذي جرى قال الله عز وجل ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها اي صنم من هذه الاصنام له رجل يمشي عليها له يد يبطش بها له عين يرى بها له اذن يستمع بها ما الذي جرى يبقى العابد اجل من المعبود كيف يستقيم هذا في عقل عاقل لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا حسين والد عمران لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي فقال له يا حسين كم تعبد اليوم إلها لك كم إله قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال من الذي تجعله لرغبك ولر- ورهبك تعك ورطة مين في السبعة دول قال الذي في السماء قال أما إنك لو أسلمت لعلمتك دعوات تدعو بهن فأسلم فكان هؤلاء يعلمون أنه لا يدفع الضر حقيقة إلا الله وهذا كان كافرا لما قال هذا الكلام وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة من هؤلاء الأربعة عكرمة ابن أبي جهل ركب البحر هرب معنى يقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة يعني دمهم هدر أي واحد يبينهم في الطريق سيقتلهم فهرب ركب البحر وهرب أول ما ركبوا البحر هاجت ال- الأمواج وهاجت الريح وتوشك السفينة أن تنكفئ ويغرق القوم رجل صاحب السفينة لما وجد الفزع وخلاص الهلاك أحاط بهم قال ايها الناس اعلموا ان الهتكم لن تنفعكم هدى فاخلصوا فقال عكرمه والله لئن لم ينجني في البحر الا الاخلاص فلا ينجيني في البر غيره لله علي ان الله انجاني ان اتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلاجدنه عفوا كريما فده شيء فطر عليه الكافرون وكان احد الاساليب التي علمناها القران في اقامه الحجه كما سياتي في موضعه ان شاء الله تعالى فابراهيم عليه السلام يخاطب اباه وفي كل نداء يقول له يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا اسم الرحمن له دلالته البالغه فقد كرر هذا الاسم الجليل مرتين تباعا في ايتين على الولاء هذه الايه والتي بعدها لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا دلاله هذا الاسم الجليل في هذا الموضع هو حلم الله تعالى عن هذا الكافر الذي يجهر بكفره ويدعو اليه ويعاقب من خالفه وقد يتوب عليه ويجتبيه ويصطفيه وقد يكون من اوليائه بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله انهم ليدعون ان له ولدا وانه لا يحيي الموتى وانه مع ذلك يرزقهم ويعافيهم قال له يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب مع اسم الرحمن غريب العذاب مع القهار مع العزيز مع الجبار مع القوي مع المتين الكلام متسق عذاب مع الرحمن قال أهل المعاني هذا أدل على جرم والد إبراهيم لو عذبه الرحمن فانظر كيف كان جرمه ولله المثل الأعلى لو قلنا إن فلانا أحلم الناس على الإطلاق لا تكاد تراه غاضبا يستثار ويشتم ويهان وهو حليم اذا رايت هذا الحليم يضرب انسانا ضربا قويا شديدا ما الذي يقع لك تقول ماذا فعل هذا المضروب حتى استثار هذا الحليم الذي لا يكاد يغضب وأنت تتوقع أن جرم هذا المضروب فاق كل تصور لأن هذا الحليم لا يكاد يضرب لا يكاد يعاقب فذكر هذا الاسم الجليل في هذا الموضع فيه دلالة على بشاعة جرم والد إبراهيم إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا ماذا فعل الولد قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في رد ابراهيم عليه السلام عظه وعبره وان الاحسان يسترق القلب قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم صاحب اشرف منصب الا وهو منصب النبوه قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فظا غليظ القلب وهل بينهما فرق الفظاظة عمل الجوارح وعمل الجوارح فرع على ما استقر في القلب فكل غليظ القلب فظ وليس كل فظ غليظ القلب قد تكون الفظاظة نتا- نتيجة غيرة ونتيجة حمق في التصرف ونتيجة لقلة العلم لكن وراء ذلك قلب طيب رجاع فغليظ القلب لا بد أن يكون فظا يستجير منه البلاد والعباد والشجر والدواب فنفى الله عز وجل عنه فظاظة الجوارح وفظاظة القلب فكان كثير الرحمة كثير الشفقة أتمنى أن يتعلم أبناؤنا هذا الدرس وأن يحلموا على المخالف وأن يعلموا أن الذي يخلق الهدى في قلب العبد هو الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى ما لكم كيف تحكمون لفت نظري في هذه الايه حرف الجر ركز معايا قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق مش الى الحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع يبقى عندنا عدي الهدى الى الحق مرتين بالى ومره باللام ما هو الفرق بينهم الفرق ان الهدى الذي عدي بحرف الجر الى انما هو الدلاله والبيان قل هل من شركائكم من يهدي أن يدل إلى الحق كما هو شأن الرسل وأتباع الرسل يدلون الناس على الحق لكنهم لا يستطيعون هداية أحد قل الله يهدي للحق أن يخلق الهدى في قلب العبد هو الذي يقيم العبد على طريق الهداية وهذا المعنى واضح في قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم مع قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت لتهدي إلى صراط مستقيم تدل الناس على الهدى تقف على قارعة الطريق الملآن بشياطين الإنس والجن تقول للناس الطريق من هنا احذروا كل الطرق إلا هذا هو ده دلالة البيان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله أتباعه من أهل العلم يدلون فقط لا أكثر ولا أقل ابن العالم ممكن يكون ضلال ومن أضل الخلق أنا أعرف واحد يقول إن الصلوات ثلاث فقط الظهر والعصر لا مفيش حاجة اسمها ظهر وعصر أبوه رحمه الله كان يلقب بإمام أهل السنة والجماعة الإنسان لو كان عنده القدرة على أن يهدي ضالا لما ضل هو ابتداء ولما ضل من يحب لكن من أعظم آيات العجز أن يكون قلبك الذي به قوام حياتك لا سيطرة لك عليه إنما هو ملك الرب تبارك وتعالى يقلبه كيف شاء لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يحلف فيقول لا ومقلب القلوب وكان يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان يقول إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء فمعنى قل الله يهدي للحق أن يخلق الهداية في قلب العبد ويقيم قدميه على الطريق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أن يهتدي إلا أن يهدى يعني هو ضال في نفسه ولا يملك أسباب الهدى إلا أن يهديه غيره فكيف يهدي دي واحد الثاني أيهما أيسر وأخف يهدي إلى الحق أم يهدي للحق طبعا الأيسر يهدي إلى الحق لان دي هدايه دلاله وبيان اديله الحكم الشرعي عرفه بصفات الله عز وجل اذا كان جاهلا انما يقيم العبد على طريق الهدايه لا يستطيعها الا الله فاذا كانوا عاجزين عن الايسر انه يهدي الى الحق لان هو في نفسه ضال وفاقد الشيء لا يعطيه اذا كان هذا الايسر لا يستطيع فكيف يستطيع ان يقيم العبد على طريق الهدايه فابراهيم عليه السلام قام بالدلاله والبيان لكن الحق يحتاج الى كياسه ويحتاج الى فطنه لا سيما في زمان تكاثر اعداء الحق وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وأخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أص- فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فمن الأخلاق التي فطر الناس عليها التأسي أن يكون إنسان أسوة لإنسان ولا يجد المرء غضاضة ولا استنكافا في خاصة نفسه من هذا التأسي وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في قوله عز من قائل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون كأنما يقول لنا في الدنيا كان المرء إذا أصيب بمصيبة فرأى غيره أصيب بها تسلى عن مصيبته بالنظر إلى مصيبة غيره وقال لنفسه لست في البلاء وحدي فيهون عليه البلاء إنما يشتد البلاء على العبد إذا كان فردا في هذا البلاء لا يشاركه فيه أحد فحينئذ يشعر بوحشة الغربة ومرارة الألم ولذلك الخنساء كانت تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي فالذي صبرها أنها رأت في كل بيت قتيلا وكل بيت فيه مناح فكلما نظر المرء إلى غيره في هذا البلاء صبر فيقول الله عز وجل للداخلين النار لا يظنن أحد منكم أنه إذا رأى جاره في النار يصطرخ أن هذا سيخفف عنه البلاء كما كان في الدنيا فإن التأسي نزع في النار ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ليس معنى الاشتراك أن بعضكم يحمل أو أن بعضكم إذا نظر إلى الآخر خف عنه الأثم فهذا يدل بدلالة المفهوم على أن هذا التسلي وأن هذا التأسي موجود في فطر بني آدم لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتأسى بإبراهيم الخليل ثم أمرنا بعد ذلك أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لنا أن هذا التأسي يكون دأب من يريد الله والدار الآخرة انما بني هنبكه الذين يعيشون في الدنيا بالطول والعرض ولا يضيرهم مطلقا ولا يمر على اذهانهم حلال او حرام فهؤلاء لا يعبا الله عز وجل بهم ونحن نحذر المسلمين من هذا المذهب الذي إمامه كما كنت أقول على سبيل التندر قديما زلنطح خنفشات زلنطح اللي هو إيه؟ اللي هو مذهب أبو دراع رجل يتبع هواه بدا له هوى ومصلحة في هذا يتبع لا عليه أن يكون غشاشا كذابا لا عليه ان يكون مكشوف الكذب والناس كلها تعلم انه كذاب اذ ليس في وجهه قطره ماء فعلى اي شيء يحرص هذا الانسان جماعه من الناس الان كثر يدعون الى ما يسمى بزماله الاديان وكان من آثار ذلك مجمع الأديان مجمع الأديان مسجد وكنيسة ومعبد عشان اليهودي يطلع من المعبد والنصراني يطلع من الكنيسة والمسلم يطلع من المسجد ياخدوا بعضه بالحب المذهب الإنساني الجديد اللي هو لا يقوم على دين لا يقوم على دين احنا اخوان في الانسانيه كلكم لادم وادم من تراب وكلنا ولاد تسعه خلاص يبقى الدنيا كلها تمشي على هذا المذهب يبقى ضاع الاسلام كله فهؤلاء الذين يدعون الى زماله الاديان كثير منهم يتصدر للكتابه في الصحف والمجلات وللقنوات الفضائحية وفي التلفزيونات كثير من هؤلاء يدعون باسم الحكمة والموعظة الحسنة وإسلام دين الرحمة ودين الإنسانية ودين الأخلاق في الوقت الذي ليس عند خصومنا أي خلق احنا قلنا احنا عندنا أخلاق والخصم يستعمل معنا ارض الاخلاق واقول له برضه انا عندي اخلاق وابن ناس ومتربي تضربني بالجزمه القديمه انا متربي برضه دي الدعوه المنتشره الان كان هذا الاسلام ليس له شوك وليس له عز احنا بنتعلم من درس ابراهيم عليه السلام المفاصله والوضوح مش معنى انني ادعو الى الحق ان اكون فظا غليظا قليل الادب لا مش معنى ان انا اكون متصلب على الحق ان اكون آه، رجل يعني آه، آه، صاحب فظاظه وصاحب غلظه والفاظ قاسيه وقويه لا استخدم الالفاظ اللائقه القويه مع الحق المتين المبين انما ودوا لو تدهن فيدهنون طب هم مبطلون لو تركوا شيئا من باطنهم اترك الحق الذي عندي ليسوا سواء ده مبطل هيسيب الباطل ماشي سيب الباطل انما انا اسيب الحق الذي عندي لا ابراهيم عليه السلام اخر العهد به اخر مرحله وصل اليها ابراهيم في الدعوه كانت ال- الايات التي ذكرت في سوره الممتحن قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم كلام واضح أهو صريح كان الأول فيه نوع من الهدوء في المجادلة ليه؟ ليستميل قلب هؤلاء معروف أن الإحسان يدق العنق وأن الإحسان يؤثر في الكلب شوف اسمه كلب كلب يعني ابن المرزبان احد علماء القرن الرابع الهجري له كتاب لطيف المعنى سماه باسم معجب تعرفين اسمه ايه اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب جاب قصص وفاء الكلب وقصص غدر بني آدم واحد تحسن إليه يعض الإيد اللي تمدد له يقطعها ويجيب لك على الصورة المقابلة كلب اديته لقمة خلصك من عدو كنت تايه في الصحراء فضل يهبهب لحد ما انت اهتديت على نباح الكلب فكان سببا في انقاذ حياتك الكتاب كله كده في بني ادمين لا يستحقون الا النار وهذا الكلب لو انت رميت له لومه يهز ديله اول ما يشوفك ويحتفظ لك بهذا الجميل فلا تستنكف ان تبر الدنيء الوضيع والشريف الرفيع قد تحتاج الى هذا الوضيع في يوم من الايام زي الفار والاسد يطلع الفار مره بيقول لك الفار لقى حاجه كومه كبيره كده فكرها كومه قش ولا حاجه قاعد يتنطط عليها اتاريه الاسد هو مش واخد باله نطط على دماغه وعلى ودانه وعلى راسه والكلام ده فقومه منه ايه تابين ده لقى ايه جر جرد كده صغير مسكه كده وخلاص هيبلعه قعد يستعطفه بقى و... ويمكن اقدم لك الجميل في يوم من الايام فقهقه الاسد جميل إيه يا مفعوص انت هتعمل لي حاجه يلا روح ورماه قرفان مني مش يعني عايز يعاقبه قرفان يعاقبه قال لك مرت الايام وبتاع وجاء صياد الى الغابه نصب الشبكه دخل فيها الاسد الهمام ده حاول يتخلص منها ما عرفش زئير عويل مش عارف يطلع الفار الجرز الصغير ده معدي لقاه مزنوق قال له اليوم يوم الوفاء ها انا بقى هرد لك الجميل ده وارض الشبكه وطلع المحترم ها فهو لا تستنكف ابدا ان تقدم الجميل الى اي انسان ولا تقل ده الانسان ده ليس له قيمه وليس له وزن او ان انت تكون كبير المحل وهو لسه طفل بيرضع ها وانت عمال تطرده وتكرشه وبتاع والكلام ده لا قد يكون هذا الولد سببا في نجاتك وحياتك هو ده المعنى اللي ابن المرزبان كان عايز يقوله في هذا الكتاب في ناس كده لا تستحق الا النار مكابر كل حياته ومهما اتيته من ايه بينه ابدا لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم فالحق يحتاج الى هدوء ويحتاج الى رحمه وكون عندك في قلبك رحمة بالمخالف وان انت نفسك ان هذا المخالف يهتدي جماعة بتوع تكفير الهجرة حتى الذي تاب منه وترك هذا المذهب المرذول عنده فظاظة في قلبه وأنا ما رأيت رجلا رزق الحلم اعتقد هذا المذهب لا يعتقد هذا المذهب ويدخل قلبه الا رجل في قلبه غل لا يستريح الا اذا دخل الناس كلها النار بكفر طوب الارض مش حد عنده مسلم ابدا هو الوحيد المسلم فبعضهم كان يسر لي يعني لما نقعد قاعده كده فيها صفاء يسر لي بعد ما ترك التكفير وانضم المذهب اهل السنه والجماعه كل ما يتغاض يرمي الناس كلها بالبدعه ها ما هي هي وهو تكفير يبقى الناس كلهم كفر وانا المسلم فلما بقى سني يبقى الناس كلها مبتدعه وانا السني ليس في قلبه رحمه وهو ماشي في- حتى في مذهب اهل السنه عنده ظلال عليه من المذهب القديم لا اهل السنه ارحم الناس بالناس تستاهل الناس كلها تهتدي ولذلك يتركون حظوظ انفسهم في باب المناظرات ويتعلقون بالحق المجرد يتعلقون بالحق المجرد موسى عليه السلام وهو يناظر فرعون قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون طب ما تجاوب يا بني آدم فهو موسى عليه السلام جاب حج قل لا مش رب السماوات والأرض قل أي حاجة وهات الدليل حجة ناصعة عجبكم عجبكم كلام اللي بيقوله قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون مش لاقي حاجه يقولها فموسى عليه السلام مستمر ليه؟ لان في ناس بتسمع ممكن يكون اللي انت بتناظر راجل مكابر انا ما يهمنيش هو يهمني اللي بيسمعه لاجل هذا ينبغي على المناظر ان يكون عالما ساعات الخصم يزنوه لازم يتخلص من ال- من المطب اللي الخصم عامله له علشان الجماهير بتعتقد ان الانسان اذا وقف في باب المناظره غلب لو وقفت كده وقلت الله اعلم يقول لك اه مش لاقي كلام يقوله فلازم وانت بتناظر بقى عن الحق لا تخذل الحق الذي تناظر عنه تذكر راي المدرب دارس خصمك كويس ودارس مذهبه من كتبه وكلامه مش من كتب الذين نقلوا عنه لان ممكن الناقل يكون بيكرهه فينقل كلامه محرفا تيجي تقول له انت بتقول كده يقول لك ما حصلش مين اللي قال بكده زي ما ابن حزم كان يحاجج الاشاعره بكلام خصوم الاشاعره فياخذ كلام خصوم الاشاعره ويرد على الاشاعره يقولوا له احنا ما بنقولش بكده لا نقول بهذا فيبقى انت عشان تناظر واحد لازم تعرف مذهب المناظر تدرس كتبه كويس قوي وتعرف مداخله ومخارجه وتعرف المطبات اللي في المذهب بتاعه عشان توقفه وتعمله بقى الزام ما لا يلزم والزام ما يلزم ساعات كده تحس تحس انك كده عايز تدخل بتدرك ليه لان ما ينفعش معاه غير كده خلاص هو حاجه بك انت كمان تحس بيه بس هناك فرق بين الحيدتين حيدتك قوية وحيدته لا تخفى يخفى بطلانها على من يسمعه طيب بص بقى فرعون كيف حاد وموسى كيف حاد كلاهما حاد لكن انظر الى الفرق بين الحيدتين قال وما رب العالمين ده سؤال فرعون الجواب رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون ادي بدايه الحيده ما جاوبش انما عجبكم الكلام ده تسمعوه قال ربكم ورب ابائكم الاولين دليل ثاني قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون حاد ما جاوبش برضه تمام قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين دخل دخل سجن في الموضوع ها اهي حيدة اهي بس مكشوفة لاي بني ادم بيفهم ان الراجل مش لاقي حاجه مش لاقي جواب فموسى عليه السلام هيفضل بقى يديله ادله عقليه ده بقول له يا انا يا السجن فحاد موسى عن النمط الاول في المناظره بس جاب نمط تاني حيدة مثمرة حيدة لها قيمة بتخدم الحق الذي يدافع عنه انما حيدة فرعون بتخدم ال- المذهب اللي هو عليه لا قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال إن هذا لسحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يا حلاوة فرعون بيقول لل- للجماعة اللي بيعبدوه فماذا تأمرون هو حد يقدر يأمره ولا حد يقدر يقول له تمسك ثلاثة كام بس هو محتاجهم دلوقتي عايزهم دلوقتي ايه رايكم يا جماعه ها زي ما قالت ملكة سبأ ما كنت قاطعة أمرا ايه ده ماذا تأمرون واستفزهم بقى شوف بقى هيطلعك من بيتك وطلعك من المكان اللي انت فيه أرضكم بقى شوفوا بقى واحد يطلع من أرضك هتعمل في ايه أنا هسيبك منك له ها يبقى كلاهما حاد لكن حيدة موسى كانت لخدمة الحق إبراهيم عليه السلام برضه هو بيناظر نمرود بن كنعان حاد هو نمرود حاد فحاد إبراهيم ها يبقى ده نوع من الذكاء بقت المناظرة أصل المناظرة دي زي الحرب كر وفر ها يروح كده تروح له كده وبتاع المهم ما يغلبكش تمام بس كر أهل الحق مفيد ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر يعني شيء يدعو إلى العجب حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك يعني عشان ربنا اداك الملك تنكره ده بقى دلالة على خسة هذا النمر النمرود بيجادل إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت دي قضية أي بني آدم بيفهم يعرف إن الإحياء وإن يعرف إن الإماتة نزع الروح خلاص وترك الجسد جثة هامدة والروح ده سر لطيف مفيش حد عارف يعرفه هي اللي بتدي خفة للبدن يعني انت ممكن تشيل واحد وزنه 100 كيلو تقدر تشيل شوال وزنه 100 كيلو ايه الفرق بينهم ان البني ادم ده في روح فخف جرمه خف ليه الله اعلم ما تعرفش انما الشوال ده ولذلك تلاقي البني ادم ده لما بيموت تقيل قوي يعني في بعض الناس جاي يستكتبوا مش ممكن نعمل النعش من الالومنيوم ليه قال لان النعش الخشب لوحده يعني تنوء به العقبه اولي القوه ها لو اتحط فيه بني ادم بقى 100 كيلو ولا حاجه وما فيهوش روح بيبقى خلاص هيموت اللي شايلينه ها طب البني ادم ده 100 كيلو لما طلعت منه الروح انت مش عارف تشيله و100 كيلو بتشيله كده وتعبطه وتلف بيه ايه الفرق بينهم الروح العجيبه دي تمام فالموت نزع الروح الحياه وجود الروح في البدن خلاص اي بني ادم عاقل في الدنيا يعرف المسألة فالنمرود بيقول لابراهيم من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت قام مشغب عليه قال انا احيي واميت ما قالوش ازاي ما هي مفهومه اصله هيشغب على الدليل هنقعد للصبح نعجن مع بعض يجيب دليل ارد عليه يقول لي لا اصل الدليل ده فيه المفهوم العلاني والمفهوم الفلاني العالم اللي بيسمعه هيتوه وهتوه القضيه وهيطلعوا في الاخر يقول ها خلاص ده يجيب شبهه وانا ارد عليه وهو يقول شبهه وانا ارد عليه مش هنخلص في يوم خلاص هو ابراهيم عليه السلام رجل مناظر عن الحق ورجل اتاه الله رشده من قبل فمش هنقعد بقى نعجن مع بعض قام سايبها كلها على بعضها ما قالوش بقى قول لي ازاي تحيي وتميت ورد في بعض ال- الاثار والاسرائيليات والكلام ده ان هو ايه قال له ازاي كيف قال له اجيب اثنين احكم عليهم بالاعدام وبعدين هم على حبل المشناع وعشماوي بيربط آه، رقبته اقول خلاص وقفوا ده هاتوه عطوته عنك اشنوه ده خلاص فاللي انا شنقته حكمت عليه بالاعدام فمات واللي انا عفوت عنه وهبته الحياه ما هو ده في بقى في برضه معنى الايه؟ الاحياء والامات، هقعد اقول له بقى لا مش هي ديت لا هي ديت. فقام سايبها له كلها على بعضها. فقال ابراهيم ان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب ما كانش متوقعها بقى الشمس دي حاجه فوق لا بتطلع باذن حد من البشر ولا بتغرب باذن حد من البشر ما عملش يعمل معاها حاجه طب انت بقى خدت اثنين بني ادمين حطيتهم الاثنين على الطبليه وحتشن واحد وعطوت عن واحد ماشي لكن الشمس دي مش في ايدك ولذلك ما توقعهاش فصدعه الحق فبهت الذي كفر يبقى انا وانا بناظر عن الحق لازم حاجتين اسمعوا يا طلبة العلم عشان تعرف ان جهاد الحجة من اصعب ما يكون وان مذهب بني همبكة ما ينفعش ها انت محتاج حاجتين الحاجة الاولى ان تكون عالما حقيقة بمذهبك الذي تعتقده الحاجة الثانية أن تكون عالما حقيقة بمذهب خصمك والعلم بيتجزأ انا مش لازم ارد على كل الطوائف المنحرفه في العالم ليه دي حاجه عايزه بقى عالم رباني موسوعي وزمان العالم الموسوعي انتهى الا ان يشاء الله عز وجل ولا تخلو الامه من قائم لله بالحج لكن مجموع المذاهب المنحرفه عندنا والحمد لله من يرد عليه من الافراد يبقى انت خلاص المذهب اللي انت بتعتقده دين الاسلام لازم تكون معتقد وعارف بقى الدلائل النيرات على صحه هذا الدين وتشوف بقى واحد من المنحرفين المبتدعين دول وتجيب مذهبه وتدرسه كويس وتقف اهو ثغر انت واقف عليه وتتسم بالذكاء وسرعه البديهه مره واحد من رواه الحديث الحقيقه يعني افتكرت قصته وانا جاي المسجد بس ايه يعني تمنيت لو انني تذكرت الحكايه لأجل اراجع الكتب واتي باسمه كان يهوديا فاسلم وكان شديد العارضه قوي المعارضه مناظر جلد المهم بيناظر واحد عالم تاني يعني فغلبه ونظره غلبه فالراجل الثاني لما ما لقاش اي حاجه قال له ايه انت كنت يهوديا فاسلمت انت عارف رد عليه قال له ايه قال له فبئس ما صنعت فغلبه ايضا ها يعني ولا انا غلبت ان انا اسلمت يعني بئس ما صنعت باسلامي فالجمه ايضا لا كلمتين هم ها فغلبه ايضا خلاص راجل حاضر البديهه عنده حج مش اول ما يقرعه خصم يوم مبلد كده و- وتايه لا يبقى الذكاء سرعه البديهه ودي الحقيقه يخدمك فيها كثره القراءه مع جوده الذهن كتير وانت عمال تتكلم تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بمعلومات كده مستدعاه من الذهن والعقل الباطن قريتها بقالك 20 30 سنه. ربنا عز وجل هداك اليها وانت عمال تتكلم مع انها ما كانتش على بالك ابدا. فاذا يا اخوانا نتعلم من قصه ابراهيم عليه السلام كيف نناظر الخصم عايز تغلبه كن لطيفا حليما وفي نفس الوقت قويا متينا شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى لما عرض قصة إبراهيم في سورة الأنعام قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين كلمة نري دي إشارة إلى البصيرة لأن كثير من الناس تمر عليهم الآيات وهم عنها معرضون مش فاهم رجل آخر يفهم يعني لأن الفهم ده كما قلت قبل ذلك في خطبة سابقة في هذا المعنى وهنتكلم على وائل الضراء الفهم ده نعمة من الله منح يعطيها للعبد لما قالت كلة عمرو بن العاص مرات ابنه وهو بيسألها كيف حال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه. عمرو بن العاص فهمها. ماشي الحمد لله ابني مستقيم وكويس وطول الليل بيصلي والكلام ده لكل مقام مقال. نعم العبد لربه قام رايح على طول شتم. شتمه ليه؟ لأنه فهم الموضوع. ست ذكية ومؤدبة وحيية وعفيفة. نعم العبد لرب كل اللي بيصلي قال فأتاني فعزمني وعضني بلسانه وقال أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضلتها وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى المسألة أحيانا مغلفة بغلاف يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر ثاقب ليفهم المعنى اللي وراء هذا الغلاف فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا رب طب هو اول مره ابراهيم عليه السلام يشوف كوكب ها اول مره يشوف القمر اول مره يشوف الشمس لا اشمعنى النهارده اشمعنى النهارده بقى اللي بدا يقول ايه هذا ربي طيب قبل ما ندخل في الجواب عن السؤال ده في سؤال ثاني هل كان ذلك من ابراهيم عليه السلام نظرا ام مناظره ابن جرير الطبري ذهب الى ان ذلك كان منه نظرا وسبحان الله ابن جرير يعني على جلاله قدر التفسير احيانا بيرجح ترجيحات غريبه وطبعا ابن جرير لا يرجح كده من الهوى ليه لان كل ما يورده انما يورده بحدثنا واخبرنا كل كلمه بيقولها يقول يجيب الايه وبعدين يقول لك اختلف اهل التاويل في هذه الايه على اقوال فمنهم من قال كذا مثلما حدثنا فلان عن فلان عن مجاهد فلان عن فلان عن سعيد فلان عن فلان فلان عن ابن عباس ها وقال قائلون كذا مثلنا حدثنا فلان ابن فلان عن فلان عن فلان وقال قائلون بكذا ويجيب لك الاثار كلها حدثنا واخبار وبعد ما يجيب كل الكلام ده يقول لك واشبه الاقوال بالصواب قول من قال كذا وكذا لما حدثنا فلان عن فلان ويجيب برضه ايه الحجه في اقوال ويجيب ما يؤيد ذلك من كلام العرب ومن وجوه الاعراب ومن الاشعار ومن الاحاديث بحر لا تكدره الدلاء. رحمه الله على ابي جعفر. لكن لكل عالم كبوه. والفتى قد يكبو والصارم ينبو والجواد يكبو. هو ابن جرير رجح في تفسيره أن ذلك كان من إبراهيم نظرا لا مناظرة إيه معنى نظر ومناظرة قال لك النظر اللي هو كان إبراهيم عليه السلام ينظر عن يعني يبحث في الكون عن مثل لإلهه الذي يعبده ده معنى الكلام ولذلك قال هذا ربي هذا ربي هذا أكبر فعمال ينظر زي ما انت تبص في الكون وتستدل على ال... على على حياه الله عز وجل بالايات المعجزه. وان الدنيا دي كلها بهذا النظام والاجرام والبحار والافلاك لا يمكن تكون كده جايه صدفه. فيوم يستدل المرء بجوده النظر على ان لهذا الكون اله. يبقى استدل على أن لهذا الكون إلها بالنظر في الكون. العلماء الآخرون ردوا قالوا لا وهم جمهور العلماء قالوا لا هذا كان من إبراهيم مناظرة لا نظرة لأنه هو مفطور على أن للكون إله لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وإذا كان الله عز وجل خلق العباد جميعا حنفاء كما في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وفي حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة للإسلام إذا كان ده آحاد الناس فما بالك بإبراهيم عليه السلام الخليل الذي سبق في علم الله أن يكون خليلا مجتبا مصطفى تمام فإذا هو كان مسلما وكان مفطورا على ان الكل اله فمش محتاج انه ينظر في الكون عشان يثبت ان للكون الها بهذا النظر والاعتبار قال لك طيب يبقى تفسير الايات معناها ايه قال لك ابراهيم عليه السلام عمد الى حيله وهي الاستدراج زي ما قريش كانت عايزه تعمل مع النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل ودوا لو تدهن فيدهنون طب تعال اعبد الاصنام بتاعتنا يوم ونعبد ربك يوم نتقابل في نص السكه تجيب حاجه من عندك واحنا نجيب حاجه من عندنا وتمنوا مع صلابة النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يسيب الحق اللي عنده. فهو في يوم من الايام وقومه بقى مجتمعون. قال هذا ربي لما راى الايه الكوكب. ففرح وقال لك خلاص ده بقى بيعبد الكواكب ما قوم ابراهيم كانوا يعبدون الكواكب السياره والاصنام. فرح وقال لك ده بيعبد الكواكب. فلما افل قال لا أحب الآفلين خلاص فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فرح برضه استدراج قال لك بس ده هو بقى ايه بقى زينا فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي يبقى إذن هو له رب وعارفه مش عمال يدور على ربه بالنظر لا إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين أكبر يعني أكبر الأجرام في نظرنا في هذا الكون الشمس فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون خلاص يبقى أقام هذا الكلام مقام المناظرة والإفحام الثلاث أجرام دي مشتركة في إيه؟ مشتركة في حاجتين في الضوء وفي الأفول فلما أفل فلما أفل فلما أفلت والإله لا يغيب أنا غاب عني واحتجت له أجيبه منين؟ إيه؟ إنما سمي الرب ربا لأنه يرب وانت عارف لما تقعد ترب اللبن ها لما بتقعد تربه ايه اللي بيحصل له حد ولا كلكم اولاد زواج ها عارفين لما يتربى ازاي ها تقعد ترب فيه كده ترب فيه تبص هتلاقيه انتفش ها وبقى له جرم كده وعلي وفي نفس الوقت خف خفت غلظته ها تبقى خفيف كده ادي معنى الرب يرب فيه صغير عمال يكبر فيه يكبر فيه يكبر فيه هذا اسم الرب عشان كده الاب اسمه رب البيت تمام بيرب الولد الولد مربوب وهو ربه عمال يكبر فيه يكبر كده تمام فابراهيم عليه السلام يقول ده قفل ده غاب وإلهي الذي أعبده لا يغيب عني طرفة عين لو تركني طرفة عين هلكت من هنا بقى بدأت المناظرة وهناك من المفسرين من قال إنه أجرى الكلام مجرى الاستفهام وحذف أداة الاستفهام لأنها معلومة كأن قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال أهذا ربي نحو قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون يعني أفهم الخالدون بنقول الكلام ده وإن كان يعني الوجه لكنه ضعيف ويمكن الكلام الأول الذي ذهب إليه الجمهور أقوى منه لأن حذف أداة الاستفهام في قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون واضحة أي إنسان لا يفهم من الكلام إلا الاستفهام أفإن مت فهم الخالدون يعني أفهم الخالدون إذا كان يعني واحد لابد أن يخلد أنت أو مش هم فأنت مت هم مش هيعيشوا وراك أبدا مش هيخلدوا يعني لازم يموتوا وراك ولو كان أحد أولى بالخلود لكنت أنت الكلام مفهوم فحذف أداة الاستفهام مفهوم لكن حذف أداة الاستفهام وتقدير أداة الاستفهام في هذا ربي بعيد يعني ايه فيه ايه فيه نوع من الغموض يبقى ابراهيم عليه السلام كان في مقام المناظرة لهؤلاء الأقوام لإثبات إن هم ضلالية وبيعبدوا إيه؟ يعبدوا ما لا يستحق أن يعبد. قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حنيف اشوف ابراهيم بيقولوا له ايه يا ابو حنف ها ابو حنف ليه عشان حنيف ها ويقولوا لي يا ابو خليل عشان ايه عشان ابراهيم الخليل تمام يبقى الصفتين دول التصقت في ابراهيم حتى ال- ابراهيم اللي هو مننا كده ويمكن عايز عصم رقبته ها يقولوا له يا ابو خليل ها شوف يعني غلب ال- غلب المعنى على الاسم غلب المعنى على الاسم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف وما أنا من المشركين وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علم شوف بقى الكلام الاستثناء ده ايه معناه ولا اخاف ما اشركتم خلاص الا ان يشاء ربي شيئا ولا اخاف ما اشركتم به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما بيقول لهم انا لو خفت منكم وشاء ربي ذلك فلحكمته يبقى هو اللي خوفني برضه يعني انا ما خفتش منه ولا من الاصنام اللي انتوا بتعبدوه ولو جاز لي ان اخاف من باطلكم لكان بتقدير الذي فطرني يبقى الامر يرجع له برضه زي موسى عليه السلام اكثر نبي تردد على لسانه ذكر الخوف موسى عليه السلام كل خطوه يقول انا خايف فخرج منها خائفا يترقب فأوجس في نفسه خيفة موسى قال إني أخاف أن يقتلون ها طيب هذا الخوف من موسى عليه السلام الخوف ده قادح قال لك لا ده خوف جبلي خوف الجبلي لا يقدح في ايمان المرء زي خوف البني ادم من الكلب العقور وخوف البني ادم من الحيه والتعبان وخوف البني ادم من المفتري والجبار ده خوف طبيعي خوفه من المرض خوفه من الموت خوفه من الوحده قال لك ده خوف طبيعي لا يلام المرء به فهذا الخوف الذي قدره الله عز وجل على موسى من الله ايضا فعايز يقول يعني انا لو جاز لي ان اخاف فليس مبعث خوفي من الهتكم انما مبعث خوفي من تقدير الخوف علي من ربي وبعدين اذا كان يعني لازم واحد فينا يخاف انت اللي تخاف انا ما اخافش لان هو انا لو قلت على الهتكم لن تدفع عن عن نفسها هذا البول لو شلت وهبته في الارض ما يقولش انت بتعمل كده ليه؟ ها؟ أرب يبول الثعلبان برأسه قد خاب من بالت عليه الثعالب ده كان أبو ذر ها؟ إله كده من حجر الثعلب آه، عدى بال عليه خلاص كان عطشان وشرب ها؟ فقال لك ايه ده؟ رب يقول الثعلبان براسه يعني حتى مش عارف يدفع عن نفسه الثعلب ده اللي هو ال- قد خاب من بانت عليه الثعالب فلو كان واحد هيخاف يبقى انتوا اللي تخافوا ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء وربنا عز وجل علمنا في باب المناظرة أن نذكر الآيات المفحمات اللي ملهاش رد يعني الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم تمام شوف خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء انا عايز اي بني ادم بيعبد صنم في الدنيا يعبد غير الله يجاوب على السؤال ده ما يعرفش يجاوب عليه عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى عما يشركون والآيات في سورة النمل واضحة من أقوى الرد على هؤلاء الكفرة أن تقيم الحجة عليهم بما يعترفون به وده أقوى في باب المناظرة يعني عندنا الجماعة المناظرين يقولوا إيه الخصم جاب دليل انت قدامك سكتين عشان تبطل الدليل ده السكة الأولانية أن تبطل ثبوت الدليل احتج بحديث تقول له لا يصح تمام الأقوى منها أن تبطل له دلالة الدليل ودي ما يعرفش يجيبها إلا واحد بقى ابن أبوه ليه؟ لأن ممكن الخصم يتخلص من النقاب الأولاني جاب لك حديث قلت له باطل قال لك بلاشه ادي كمان حديث قلت له باطل قال لك ادي كمان حديث ادي آية ها فإذا أبطلت له دلالة الدليل ممكن يجيب لك دليل ثاني أنت مش واخد بالك منه لكن أن تبطل له دلالة الدليل زي ما كان ابن حزم بيعمل زحف علماء الأندلس كلهم قدامه بإيه بالعملية دي كان يبطل او يجيب ثبوت الدليل يبطله وبعدين يقول له ولو صح لما كان لك فيه حج لان الوضع كذا كذا كذا تمام فانت في باب المناظره ما تدخلش في المسائل العميقه واللي عايزه نظر واللي عايزه بحوث لا هات الحاجات الواضحات ليه؟ لانك ممكن تقضي عليه بالضربه القضيه الفنيه في اول جوله وتريح دماغك، ما تقعدش نعج في بعض وفي الاخر تفوز بالنقط. ها؟ لا تجيبها بالضربه القاضيه على طول. تمام؟ كيف اقام الله عز وجل الحجه على كفار قريش باقرب السبل؟ قال لك اللي هم معترفين به انا هجعله حجه عليه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون هنعمل مناظرة اهو الله عز وجل وما يشركون في الشق الآخر احنا نقول لك بقى اللي ربنا عمل وانت بقى كل ما نحط حاجة حط وبالها حاجة للآلهة الثانية دي تمام اللي ربنا سبحانه وتعالى عمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها هذا اللي ربنا عمل أإله مع الله هو فين فين اللي عملوا قبال دول ها بل هم قوم يعدلون ظلمة يعدلون أي جعلوا لله عدلا وندا ومشابها ومساويا طب هو خلق السماء والارض و... وانزل من السماء ماء وعمل الحدائق دي كلها و... وال... والالهه الثانيه عملت ايه بقى؟ ها؟ ادي صفر صفر الاصفار تمام؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا هذا اللي ربنا عمل سبحانه وتعالى ها بص على الناحية الثانية أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أدي كمان صفر ها أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذا اللي ربنا عمل أياه مع الله قليلا ما تذكرون أدي كمان صفر أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أياه مع الله أدي اللي ربنا عمل ادي كمان صفر ها تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أدي اللي ربنا عمل هم فين بقى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أدي خمس صفار مين يعرف يرد على الكلام كلام واضح عشان كده في باب المناظرات هات الحجه البالغه اللي ما فيش حد يعرف يرد عليها انما ما يستدعي وجوه النظر والكلام ده وهناخد وندي وشغب عليك والكلام سيبه للاخر بعد ما خلاص تاتي بالحجج البينات ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ها قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار يا ريت في حد خلق حاجه نقول والله معذور ها اصل يعني لما الله عز وجل خلق والتاني خلق عامل مسكين ما عرفش يفرق بينهم الاثنين لكن ده احنا قدامنا خمس تصفار اهو مفيش واحد عمل حاجه اصلا يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له شوف بقى يعني التحدي مفيش حاجة عدلة كده يعني تبهر إيه خلق إنسان خلق جرم في السماء دباب ها ذباب ليه؟ لأنه رجل ها وكلنا بنكرهه يقول لك ده زي الدبان ولانه شديد البحث كثير الفضول تلاقيه في كل حته لما يحب مثلا واحد يقول لك انا سويته يقول لك الدبان الازرق ما يعرفلوش سك اشمعنى الدبان الازرق يعني قال لك الدبان ده في كل حته مين ما تروح تلاقيه ها يبقى عنده فضول حاجه تغيظ يعني وفي نفس الوقت رزق سمي ذبابا لانه كلما ذب اب ذباب كده ذباب يبقى اسمه ذباب كلما زي ما تخرشه يبقى راجع لك تاني ما عندوش كرامه ولا بتاع الدبانه دي ها في في جمعيه للجماعه الم- ال- اللي بره اسمها جماعه محبي الذبابه ها ودلوقتي عاملين قوانين والكلام ده للجماعه بتوع الفلت والبتاع ده ازاي بيقتلوا الدبانه وعاملين قصائد شعر في في الذبابه يقول لك شوف عينيها ها شوف جناحها اه والله زي ما بقول لكم كده اوعوا تكونوا فاكرين ان انا بقول نكته ده حقيقه ها جماعه يعني بيصوروا جمال الذباب واحنا طبعا لا ننكر ان الذباب ان يكون له جمال الله عز وجل احسن خلق كل شيء قال لهم بقى لن يستطيعوا ان يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له الجماعه اللي بيقول لك الاستنساخ والنعجه دل وتل ومش عارف ايه الكلام ده احنا بنقول لهم اصل الخليه نفسها هو انت تاخد الخليه وتبني عليها مين اللي خلق الخليه؟ رب العالمين احنا عشانك تجيب الخليه اوعى تاخد حكمة تراب من الارض وبعدين تتعمل لي بيها حاجه وتقول لي انا خلقت لان ربنا اللي خلق التراب تمام واصل الخلق هو الايجاد من عدم فاللي ياخد حاجه من الارض ما خدش من عدم خد من موجود تمام عشان كده التحدي ده هيفضل الى يوم القيامه يهمبكوا بني همبكه بقى يعملوا اللي هم عايزينه ها يقول لك اصل خلقوا الاستنساخ وحال الارض والعيال والكلام ده وطبعا طبعا الاستنساخ ده خدعه كبرى وحتى لو تم الاستنساخ ده هتبقى اكبر كارثه على البشريه ليه؟ قال لك مثلا اتنين ما بيخلفوش قال لك يوم ياخد خلية من الأب الأب ده مثلا ما خلفش اتجوز ابن مثلا 20 سنة غاب 20 سنة كمان مش عارف يخلف بقى سنه قد إيه؟ بقى 40 سنة قال لك ناخد خلية منه ونعمل منها عيل قال لك ما هو الولد هيطلع مواصفاته طبقا لمواصفات الخلية التي رب منه الراجل ده لما وصل سن 40 جاله سكر وجاله تصلب شرايين وجاله ضغط وجاله ها يبقى الولد لسه بيرضع ها يطلع سنه سبع سنين وماسك عكاز ها مفيش حيوية الطفل بقى عشان يطلع شباب ويعمر الكون قال لك لا هي 10 15 سنة ويقول لك بص يا ابني ها يعني خلاص ال 20 30 سنة خلاص الدنيا دي هتضيع قال لك الاستنساخ ده أكبر جريمة على البشرية عشان كده الكفرة نفسهم بيقاوموه ها فاحنا بنقول لهم بقى انت عايز تدعي الخلق ما تاخدش حاجة من الأرض تاخدش حاجة من الدنيا حتى الهوا ما تاخدش منه حاجة لو انت بتعرف تجيب حاجة من الهوا يعني تحلم الهوا ها ما تاخدش حاجة من الهوا يلا بقى وريني تخلق ازاي مين يقدر يعملها دي يبقى الزواج مش هيقدر يعملها خلاص كلام واضح جدا طيب نجيب حاجة أبسط من كده ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وقفت الدبانة على الطبق أخدت لها شفة كده من الطبيخ ها طارت أنت عايز الطبيخ اللي خدته نعمل إيه بقى؟ ها هتطير تجيبها منين يا حلو؟ ما تعرفش تجيب حاجة خالص ضعف الطالب والمطلوب يعني شوف ال- شوف ال- الإهانة وصلت لدرجة إيه؟ يعني منتهى التهزيل الكفرة دول دبانة وخدت حاجة ومش عارف يجيبها الدبانة الدبانة دي تنفخها تطير ومش عارف يجيبها منها برضه ففي مسألة التوحيد ربنا عز وجل ضرب الأمثال بما لم يجعل لأحد على الله حجة يبقى لما تقرأ بقى الآيات اللي زي دي في القرآن المجيد وترى الحجة الباهرة التي لا يستطيع احد ان يردها هي دي حجه ابراهيم عليه السلام على قوم عشان كده ربنا عز وجل قال وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم ما عرفوش يردوا عليه لما جاب الايات الواضحات دي نرفع درجات من نشاء اي بعلم الحجه فان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الحجه ويعطيه البيان فقد أعطاه آلة الجهاد الكبرى اللي هي أعظم من جهاد السنان جهاد الحرب السيوف والكلام ده يستطيعه أجهل الناس وطبعا لا ننكر فضل هذا الجهاد لكن جهاد الحجة متعب أنت عايز ترد على مبطل بتعمل إيه؟ تقعد تقلب وجوه النظر وتحقق في الاحاديث وتشوف ضعيف ولا صحيح واذا كان ضعيف ليه واذا انت تبنيت صحته هترد على الخصم لو قال لك ضعيف ازاي يبقى لازم تدرس اصول حديث ولازم تبقى عارف مين اللي ضعفه وما حجة الذي ضعفه وبعدين تعرف من الذي قواه وما حجة الذي قواه ده كله ممكن تقعد عليه شهور عشان بس تثبت دلالة الدليل خلاص اثبتنا الدليل والكلام ده هو مش حد يعرف يلعب فيه هنشوف وجوه النظر في الدليل هل الواضح من ال- هذا الدليل واضح للخصم هل هو نص ولا ظاهر ولا مفهوم ها هل يتركه الاحتمال ولا هو قاطع الدلاله طب اذا كان يتركه الاحتمال الخصم بتاعي لما هيدخل هيطرق عليه الاحتمالات من انهي سكه ها هيدخل من انهي سكه يقول لا يحتمل كذا عشان يسقط لي دلاله الدليل طب لو قالها لي ارد عليه ازاي ها وعلشان ارد عليه لازم اجيب امثله كثيره علشان ابين له ان كلامه غلط فانا مش هجيب له مثال آه، من باب واحد من العلم ده هجيب له من ابواب شتى من العلم فاقعد افكر وافكر وافكر لحد في الاخر ما احصن دليلي وادخل المعركه وانا مستعد ده يعني نفر قليل من اهل العلم اللي يقدروا يعملوا كده كان يعني ابن تيميه من المتاخرين منه كان يقول ايه ابن تيميه يقول ما من دليل صحيح يحتج به مبطل الا كان في نفس الدليل ردا على بدعته ورد على القول الذي يقوله ازاي تقلبه عليه عايز بقى مدد من الله عشان كده ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول يعني إذا استغلقت علي المسألة كان يروح في الخلوات والبيوت المهجورة والكلام ده ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني يا معلم إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم لكي يظهر الافتقار الحقيقي من قلب تدخلش يناظر الخصم وهو معجب بقى باللي عنده وعارف انه هيغلبه الكلام انما يدخل وهو يعلم انه لا قوه له الا بالله وان الانسان الذي يتكلم عن غير دليل من بني همبكه والجماعه دول لا يقنعون الجماهير حتى وان لم تظهر الجماهير عوارهم يقول لك داود باشا وداود باشا ده احد بني همبكه من الاتراك المتاخرين آه، بص كده في الناس لقاهم عمالين يسبوا الحمار كل ما واحد يشتم واحد يقول يا حمار فصعب عليه الحمار الحمار ده مظلوم وعمال يشتموا الحمار والحمار اذكى من كثير من بني ادم ده انت اشتري حمار من السوق وخده البيت مرتين ثلاثه وسيبه هيرجع لوحده ها ده قصة أم عمرو معروف أم عمرو دي كانت ست كبيرة أوي أوي وتاهت وريلت ومش عارفة توصل البيت طب عايزين نوصلها البيت قال لك ركبت حمار وسبت ها قاموا مركبينها الحمار عامل الحمار مودها الدار قال لك ازاي يقولوا حمار ومش حمار والكلام ده طبعا حدت للحمير دول ان الحمار ده ذكي ها واعلن في الناس انا ه... عايز واحد يعلم الحمار القراءه الكتاب ويمسك قلم ويكتب تعبير والكلام يا باشا الكلام ده قال لهم شوف ما فيش حاجه اسمها مستحيل تحت الشمس هنعمل كل حاجه طبعا الناس العقلاء والكلام ده عرفوا الراجل مجنون و- وكده فاحجموا قام طلع له واحد من بني همبكه تمام قال له يا باشا انا اعلمه ها قال له انا عايزك تعمل كذا وكذا وكذا وقال له خلاص قال له بس آه، انا محتاج 40 سنه 40 سنه ليه قال له حمار شوف بقى حمار بقى تعمل معايا حمار ها قال له 40 سنه وهخلوه لك لابن قال له تمام تاخد كام قال له اخد كذا وعمل مبلغ محترم يعني يعيش بيه ونغنى يعني لما خرج قالوا له ايه الهبل اللي انت عملته ده ده ولا 100 سنه عشان تعلم الحمار قال لهم يا حمير ها في خلال ال 40 سنه يا انا هكون مت يا الحمار مات يا داود مات ها خلاص بني همبكه ما زو مسوي اموره تمام اه ده يضحك على الناس ياخد فلوس الناس ياخد الكلام ده البتاع ده لكن لا يقنع واحد العقلاء يستنكفوا ان هم يعملوا كده ولا يكاد الحق الأبلج يخفى على قلب ذكي وتعرف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية 17 سنة 16 سنة في السجن كانت الفتاوى تجيله من أنحاء الدنيا وهو في السجن والقضاة الأربعة موجودين بره خلقاء ما كانش يجي لهم فتاوى قد ابن تيمية ولما ابن تيمية التقى بغازان ملك التتار وكلمه كلام شديد يحكي من حضر مع ابن تيمية كما ذكره الشوكاني في البدر الطالع يقول ان ابن تيمية امره ونهاه بلغة قوية حتى جمعت ثوبي خوفا ان يطرطف بدمه قال لك ده هيقطع رقبته خلاص واذا بغازان يخنس امام اللغة القوية المتحدرة من هذا القلب المفعم بحب الله ورسوله ان شاء الله ويخمس وفي الاخر يقول له ادع لنا مولانا فدعا عليه وهو يؤمن الله قال اللهم ان كان عبدك هذا خرج لتكون كلمتك هي العليا فانصره وان كان خرج رياء وسمعه فاخذله وهو يقول امين وطبعا غزال ما خرجش عشان تكون كلمة الله هي العليا. بعد ما قال الكلمتين دول قدم لهم بقى الاكل والشرب والكلام ده ما رضاش ياكل ابن تيمية واللي معاه كان. ايه ما بتاكلش ليه؟ قال كيف اكل من طعامكم وهو مما اغتصبتموه من اموال الناس وطبختموه على ما قطعتموه من شجر الناس وابى ان ياكل ورجع ابن تيمية مظفرا حتى أمير المؤمنين وهم بيقاتلوا التتار كان يقسم ويشجع الخليفة ويقوي قلب الخليفة قل والله إنكم لمنصورون هذه المرة يوم يقول له قل إن شاء الله يقول تحقيقا لا تعليقا شوف الكلام جاهز كده راجل بقى إمام تحقيقا لا تعليقا عن مش لازم اقولها يعني هي محققه مش لازم اقولها بلسان هي موجوده في القلب يعني انت لما تقول كده لولا الكلب لسرق اللص الدار هو الكلب يعني اللي حمل آه، الدار من اللص ها ولا انت كامل في قلبك انه لولا ان الله سخر الكلب لسرق اللص الدار ما هو ده المعنى الكامل عنه يعني في واحد مثلا يقول لك انا مره قابلت واحد صدفه يقول له استغفر الله استغفر ربنا صدفه ايه وفي حاجه في الدنيا صدفه هو ما يقصدش كده يقصد يعني التقينا على غير ميعاد مش صدفه كده ضربه تلازم بلا تقدير مفيش حد يصبر على ولا الكلام ده. ها طب ما هو يحيى بن عبد يحيى بن يعمر ها لما التقى هو حميد بن عبد الله الحميري في قصه آه، الجماعه القدريه و... ها فبيقول ايه؟ بيقول فدخلت فلما دخلنا المدينة صادفنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. يعني قابلوه صدفة يعني اهو ما هي صادفنا يعني ايه؟ يعني قابلناه صدفة مش صدفة يعني كده بلا تقدير من الله مش حد في المسلمين ها يتصور ان المسألة جت كده. لكن المعنى كامل في الايه؟ في القلب وان لم اتلفظ به باللسان، ادي معنى كلام ابن تيميه. شاء الله اي نحن نعلم انه بتقدير الله عز وجل لاننا سلكنا الاسباب الصحيحه من تعبيد الناس وان الخليفه ابطل المكوس والمظالم والبتاع اسباب النصر. رفع المظالم من الكون احد اسباب النصر على العدو. فيبقى اذا يا اخوانا جهاد الحجه اصعب انواع الجهاد. عايز تعب وعايز شغل يبقى ده الجهاد الاولاني تجاهد النفس والجهاد الثاني تجاهد الشيطان وده ابراهيم عليه السلام كان له مجاهده لما رجم الشيطان ما هنرجع على الكلام ده وناخد الدروس المستفاده وجهاد الكافرين اللي هو ابراهيم عليه السلام عمال يجادلهم وايه وننظر ماذا فعل هؤلاء وكيف أنجاه الله عز وجل ووصفه مادحا إياه فقال وإبراهيم الذي وفى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين